السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى اللهم لك الحمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى وأصلي وأسلم على أكمل الخلق وأجمل الخلق وأطهر الخلق وأصدق الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فالليلة بإذن الله يا جماعة هناخد إيدينا في إيدين بعض وننطلق إلى الجنة هننطلق إلى أعظم جنة ربنا خلقها في الوجود إلى جنة معرفة الله سبحانه وتعالى عايزين نركز مع بعض من الأول لأن موضوع الليلة عالي جدا هدفنا الليلة عالي جدا هدفنا الليلة ان احنا نقرب بقلوبنا من ربنا ونقرب ونقرب ونقرب لغاية ما قلوبنا تعبد ربنا كأنها تراه هدفنا الليلة ان احنا نوصل لأعلى مقام في الدين على الإطلاق مقام ان تعبد الله كأنك تراه تخيل لو سجدت له وقلبك شايفه يبقى سجودك شكله ايه تخيل لو ركعت له وقلبك شايفه يبقى ركوعك شكله ايه تخيل لو صمت يوم من ايام الحر الطويلة بتاعت الايام دي وقلبك شايفه هيبقى طعم الصيام شكله ايه عايزين يا جماعة الليلة نتعلم ازاي نعبد الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء يعني نعبد ربنا كتير يعني لا يا جماعة ملائكة السماء شوفوا بتعبد ربنا بحب شكله ايه وبشوق شكله ايه وبتعظيم شكله ايه وبيقين شكله ايه عايزين المعاني دي تيجي في قلوبنا وهتيجي في قلوبنا امتى لما توصل لمقام كأنك تراه عايزين الليلة ننبهر بالله عايزين نحب ربنا مش عايز تحب ربنا طبعا عايز تحب ربنا بس عمرك ما هتحب ربنا الا لو عرفت ربنا عشان كده لازم لازم نعرف ربنا اه لو عرفناه اه عبد الله بن حذافه السهمي واحد عرف ربنا جم يقتلوه الروم فبكى قالوا له انت بتبكي خايف من الموت قال لهم لا ابكي لان لي نفسا واحدة ستقتل في سبيل الله ده نفسه يبقى له الف نفس عشان يعيش الف مرة لا عشان يموت في سبيل الله الف مرة يقول لك معرفة الناس كنوز معرفة سكرتير المحافظ كنوز معرفة وزير ولا وكيل وزارة كنوز معرفة ضابط ولا لواء كنوز طب معرفة الله معرفة الله تساوي ايه يا جماعة يا جماعة سيدنا زكريا راح لربنا وخبط وخبط وخبط يا رب يا رب في ايه يا رب انا ما بخلفش ومراتي عاقر وعجزت يا رب طب عايز ايه عايز عيل يا رب عايز ابن عايز ولد يا لو جبنا الملف بتاع الاسره دي وجبنا فحوصات الزوج وجبنا اشعه الزوجه وجبنا التحاليل كلها ولفينا بيها على ابرع اطباء العقم في العالم كله وقلنا لهم الحاله دي عايزين يخلفوا كلهم هيقولوا كلمه واحده بس مستحيل ولكن عند الله القادر المقتدر الخزائن مليانه كل اللي انت عايزه اللي عايز عيال واللي عايز فلوس واللي كل اللي انت عايزه الخزائن مليانه يا جماعه اه لو عرفنا ربنا لما ابراهيم عرف ربنا ساب الدنيا كلها وقال له اني ذاهب الى ربي سيهدين لما لوط عرف ربنا ساب الدنيا كلها وقال له اني مهاجر الى ربي لما يا جماعة سيدنا لما سيدنا موسى عرف ربنا ساب الدنيا كلها وقال له وعجلت اليك رب لترضى اللي ما عرفش ربنا بقى حصل له ايه ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ليه ضنك يا رب اللي ما يعرفش ربنا ده لما يجي له مصيبة هيقف على باب مين هيقول يا مين هينادي على مين هيستغيث بمين عيشته ضنك لانه ما يعرفش ربنا انما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين ايدين ربنا ويرفع ايديه ويقول له اسألك الشوق الى لقائك ولذة النظر الى وجهك رسول الله سأل ربنا حاجتين اعلى نعيم في الدنيا الشوق الى الله وحب الله واعلى نعيم في الاخرة النظر الى وجه الله عايز تعيش في نعيم ولا عايز تعيش في ضنك اه لو عرفت رب... معرفة ربنا دي هتخليك طاقة مهولة عايز تعبد ليل نهار وعايز تتكلم عن ربنا ليل نهار عطشان كلام عن ربنا عطشان انك تقعد تذكر ربنا الذكر هيبقى له طعم يا جماعة هتصحى تنام ساعة واحدة تصحى لقيام الليل حاسس ان انت قلبك بيشع نور هتنام قبل الفجر بنص ساعة هتنزل تصلي الفجر لما تصحى والله من غير منبه من كتر النور اللي هيبقى في قلبك لما تعرف ربنا نظرتك هتتغير في الحياة ادي اتنين اهم واحد رايح يصلي او رايح يصلي في الجامعة وطلع بيته تاني انما التاني رايح بيقول له بقلبه جاي لك يا رب اهو ده اللي عرف ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا هنتقتل الوقت والدعوة هتقف يا رسول الله لا تحزن ما حزنش ازاي ما حزنش ليه ان الله معانا يبقى ازعل ازاي واحزن ازاي واخاف ازاي وربنا سبحانه وتعالى معايا عايزين نتكلم عن الله الليلة يا جماعة عايزين نتكلم عن ربنا بس خدوا بالكم لما هنيجي ننطلق في الكلام عن الله سبحانه وتعالى شد الحزام على قلبك كويس لان انا عايز كل واحد قلبنا انا قلبي وقلبك يفضل الليلة يطلع يطلع يطلع لغاية ما يشوف ربنا عشان تشوفه بقلبك قبل ما عينك تشوفه يوم القيامة بس حاسب وحاسبي وحاسبه جميعا يا جماعة بحذركم من قول الله سبحانه وتعالى قبل ما نتكلم عن الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اللي يسمع عن الله قلبه يفضل حجر يا ويله اللي يسمع عن الله وعينيه تفضل حجر ما تدمعش يا ويله عايزين قلوبنا تتفطر والله لو مجرد ان بس يتقال كلمة الله في الدرس كفاية كفاية على القلب الحي انه يتفطر من شدة الاحساس بعظمة الله سبحانه وتعالى هنتكلم الليلة عن صفات لله صفات كتير هنتكلم عن كل صفة دقيقة اتنين تلاتة عشرة ربع ساعة بس في الاخر هتلاقي نفسك عرفت صفات كتير لله سبحانه وتعالى وشوف قلبك في الاخر وصل لمقام كأنك تراه قرب بدأ يخطي خطوة يبقى احنا ماشيين في الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى اول صفة هنتكلم عنها لله سبحانه وتعالى صفة اللطيف يعني ايه صفة اللطيف القصة الجميلة او قصة موسى اللي اتقرت في صلاة المغرب سيدنا موسى عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام يا جماعة ام موسى انا عايز اجيب القصة من الاول ام موسى انا مش عايز اجيب من ساعة ما ولدت موسى انا عايز اجيب من ساعة ما علمت انها حامل انا حامل جت تفرح ياه طب لو جه ولد هيقتلوه زي ما قتلوا ابن فلانة وابن فلانة وابن فلانة هياخدوا ضنايا مني لو طلع ولد طب وبعدين تسع شهور يا جماعة في بطنها القائد الرباني المنتصر وهي مرعوبة احسن يطلع ولد في بطنها مخلص الامة ومحررها وموحدها ورافع راية الحق وهي مش عارفة الدين ده بيترتب له من فوق سبع سماوات ازاي تسع شهور يوم يوم وهي بتقول يا رب لو طلع ولد هيقتلوه يا رب ابني هيتقتل مني يا رب ويجي المخاض وتيجي الولادة ويطلع ولد تخيل ام موسى وهي ماسكاه في حضنها وقلبها بيرتجف متخيله في اي لحظه ان هم هيدخلوا يهجموا عليها ويكسروا الباب ويدخلوا ياخدوا ابنها يذبحوه قدامها قدام عينيها تخيلوا ربنا بيقول لها لام موسى بيوحي اليها ان ارضعيه يا رب رضعه انا عايز اخبيه انا عايز انجده رضعيه لحد ما يشبع فاذا خفت عليه لما تحس ان في خطر هنا بقى هعمل ايه يا رب اخبيه افتح قلبي واحطه جواه واقفل عليه تاني لا لا لا القيه ارميه فين يا رب ارميه في بيت محدش عارفه ولا ارميه في مكان محدش يوصل له ارميه في البحر ارميه في البحر بس استني اوعي تقلقي اوعي تخافي اوعي تحزني اوعي يوحشك اوعي تنامي بالليل ما يجيلكيش نوم وتقولي يا ترى يا ضنايا انت فين اوعي تسعلي ولا تندمي ليه يا رب حد يخاف ومعاه ربنا اوعي تفتكري انك بترميه في البحر ده انت بترميه في ايديا وزي ما خدته منك هرجعهولك اوعي تقلق اما تلاقي الموج بيرفع التابوت وينزله اوعي تقلق اما تلاقي التابوت وصل لغايه قصر فرعون اوعي تقلق اما تلاقي فرعون هو اللي ماسك التابوت اوعي تقلقي ده ربنا ذل فرعون ذل في القصه دي يا جماعه انت بعت جنودك عشان ياخدوا ولي لا لا لا لا ماشي الجنود بتوعك ليه انا اللي بايديا هحطه في ايديك ووريني يا فرعون وريني يا جبار الارض وريني يا طاغوت هتعمل ايه للولي بتاعي انت وكل الجند بتوعك شايفين يا جماعه ربنا سل الاسباب كلها في القصه دي عرفنا ان الاسباب كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا شاءه لم يجده شيئا كل الاسباب اجتمعت على موسى وفي الاخر المنظر اللي بعد كده ام موسى في قصر فرعون بترضع موسى وبتاخد اجرها من فرعون وفرعون يبعت لها اكل عشان تاكل وترضع اللي بكره هيطلع هلاكه على ايديه فلا نامت اعين البلهاء ولا نامت اعين الجهلاء بالله ولا نامت اعين المفتونين بالاسباب المعرضين عن الله سبحانه وتعالى اي أيوة والله يا جماعه القصه دي فيها عبره خطيره قوي عشان ربنا بيقول لنا ايه اوعى تحبط لو الاسباب احبط بيك اوعى لو كل بحار الارض صارت عليك وكل فراعنه الارض وقفت في وشك وسوعدتك وكل مراضع الارض وابواب الرزق اتقفلت في وشك كلها اقعد كده خليها تضلم سيبها تجيب اخرها اقعد لغايه ما تبقى ضلمه كحل وانت بتضحك ودموع الفرح بالله بتنهمر من عينيك وتقول هتعملي لي ايه يا اسباب وانا معايا الملك هتعمل لي ايه يا مدير شغل ظالم عايز يفتري عليا وانا معايا الملك هتعمل لي ايه يا واحد عايز ياخد ورث ورث عيال اليتامى وانا معايا الملك هتعمل لنا ايه يا بوش ولا يا بلير ولا يا كل طغاة الارض واحنا معانا الملك هتعمل لي ايه يا فيروز الكبد الوبائي وانا معايا الملك هتعمل لي ايه يا دكتور عايز تظلمني في الشفا ولا في التحرير وتسقطني عشان نقابي ولا عشان لحيتي وانا معايا الملك هتعمل لي ايه هتعمل لي ايه يا زوج ظالم مفتري عليا وما بتراعيش ربنا فيا وانا معايا الملك شايفين اليقين يا جماعه شايفين اليقين بالله سبحانه وتعالى اهو ده لطف الله سبحانه وتعالى ان الاسباب كلها ممكن تقفل عشان ربنا في الاخر يقول لك الاسباب دي ضرتك في حاجه لا والله يا رب طول ما انت كنت معايا مفيش حاجة عرفت توصل لي يا رب اسم الله اللطيف يا جماعة احد الناس بيروى زمان انه كان راكب مركب في بحر المركب اتكسرت على شط جزيرة مفيش فيها اي حد خالص فنزل على الجزيرة انا هموت وهضيع وانا المركب بتاع الكسر وليه يا رب تعمل فيا كده المهم نزل على الجزيرة لقى شجرة فيها فواكه ولقى خشب ولقى فبدأ يبني بيت كده وبدأ ياكل من الفواكه وبدأ ممكن كمان يعني يلاقي حاجة يصطادها ويشويها او يولع نار مرة وهو بيولع نار النار ولعت في الكوخ على الشجرة ضيعت كل حاجة خلص كده ايه ده ايه يا رب ده كل حاجة ضاع مني يعني كمان اروح جزيرة مع دول وكمان كل حاجة ضاع مني ونام يائس ومحبط وقانت من رحمة الله تاني يوم لقى سفينة كبيرة راسية على الشط ونازلين ينقذوه انتوا مين انتوا مين اللي عرفكم ان انا هنا قالوا له اصل احنا امبارح بالليل شفنا دخان نار طالع من الجزيرة دي فقلنا يقينا فيها حد فجينا عشان نشوفه وننقذه اوعى تظن ان ربنا بيعمل فيك حاجة سوء ابدا اوعى تظن ان في حاجة بتحصل لك ممكن يبقى فيها ضرر ابدا انا عايز اسأل اي حد منكم لو انت عايز تبقى وزير ايه الطريقة انك تبقى وزير والله ملهاش غير سكة واحدة اجيب مجموعة الف ثانوية عامة ادخل اقتصاد وعلوم سياسية اتفوق فيها ابويا يكون مركزه كبير في البلد يعيني في السفارة بالواسطة بعد كده يشردوني في خمس ست دول في بلاد العالم بعد كده ارجع وابقى برضه شوية معارف وشوية وسايط وشوية مش عارف ايه عم ابقى عندي 60 سنة ممكن اتعين وزير طب لو ربنا يريد انك تبقى وزير سيدنا يوسف مسجون ملوش عزوة معهوش مال ما عندوش اي مؤهلات ولا شهادات ولا اي حاجة تأهله انه يبقى وزير وبقى وزير لان الله اراد ان هو يبقى وزير لطف الله يا جماعة عايزين نتكلم عن صفات مش عايزين نقف قدام الصفة كتير احنا زي ما اقول لك كده عايزين ننقي من صفات الله ننقي عايزين مثلا صفة الله الغني الغني انا هقول لكم فيها حديث جميل قوي يا عبادي يا عبادي ربنا بيكلمكم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مني مسألته فأعطيت كل دول خدوا مسائلهم ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل البحر يا سلام يا رب يا رب ده احنا 6 مليار بني آدم على وجه الأرض لو قمنا وكل واحد طماع وطلب الكرة الأرضية ينفع ينفع يعني يا رب لو طلبنا 6 مليار كرة أرضية 6 مليار ملك أرض يبقى كأن احنا جبنا إبرة حطيناها في المحيط الأطلنطي يعني يعني هو ده بالظبط في خزاينك اللي ينقصه من خزاينك زي اللي الابره تنقصه من بحر الاطلنطي لا لا لا لا لا انتوا مش فاهمين حاجه ده ده انساكم لسه جنكم كل واحد منكم له قرين وكل واحد بالبشر يعني في على الاقل 6 مليار جن كمان واستنوا اولكم واخركم كل اللي عاشوا على الارض بنقاب سيدنا ادم وكل اللي لسه هيعيشوا لغايه ما تقوم الساعه ايه ده يا رب ده كل ده بكل الطلبات دي ما تنقصش من خزاينك قد ما ابره تنقص من المحيط الاطلنطي يا رب ايوه والله شايفين الغنى مين اللي منبهر بواحد غني مين اللي منبهر بفلان باشا وفلان بيه وفلان صاحب البصانه وفلان صاحب الشركات مين الغلبان الفقير اللي فقره في قلبه اللي منبهر باغنياء الدنيا وهو عبد للغني سبحانه وتعالى طب نتكلم عن صفه تانية انا عايز اتكلم عن صفه الله الكريم ايه الكريم ده بقى انتوا عارفين يا جماعه الكريم يعني ايه الكريم كرم الله كرم فوق خيالك وفوق تصورك ازاي انت واحد تايب اي واحد تايب راجع لربنا فاق فجأة اللي انا عملته ده المصايب اللي حببتها دي المعاصي اللي عملتها دي راجع لربنا قلبه مكسور ورقبته مكسورة يا رب ده نار جهنم يا رب يا اقصى حلم الواحد زي ده واحد زنى وسرق وقتل اقصى حلم ليه انه يحصل له ايه ان ذنوبه تروح من عليه يدخل لربنا يقول له لا ده انا هبدلها لك كلها حسنات شوفوا الكرم شوفوا الراجل اخر واحد خرج من النار فربنا بيقول له انت عايز ايه تريد ايه الراجل كان يرضيه شجرة ونبع مية تحتها فربنا قال له عايز اعظم ملك من ملك, من ملك, ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا اعظم ملك ايه يا ربنا يا رب انت بتسخر مني يا رب قلت رب مش مصدق كرم ربنا مش قادر يستوعب كرم ربنا قال له طب كمان مثله مثله مثله يا رب خمس يا رب رضيت يا رب قال له لا وعشر امثاله ايه الكرم ده يا رب يا جماعة ده انت بركعتين ولا درس حضرته ولا ساعة قيام ليل ولا يوم صمته بتدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شوف كرمه معاك شوف ربنا سبحانه وتعالى لا ده غير كده انت لو رحت زرت واحد كريم تخيل كده زرت واحد كريم او اتفسحت معاه يسيبك تجيب حاجه ساعه على حسابك يسيبك تاكل على حسابك يسيبك تركب على حسابك لا يمكن اهو انت لو مشيت في طريق ربنا هيتولك مش هيسيبك تعمل حاجة هيتولى امورك الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير الكريم يا جماعة انت كل سنة بتقعد تلعب طول السنة وتجيله اليومين بتوع الامتحانات تقول يا رب يا رب انجح تبعد وتديله ظهرك بعدها والسنة اللي بعدها في نفس الميعاد يا رب يا رب انجح برضه والسنة اللي بعدها كريم كريم يديك بمجرد التعرض ده الرسول بص للسماء قد نرى تقلب وجهك في السماء ربنا قال له فلنولينك قبلة ترضاه زي ما تكوني كده ماشية مثلا إيه يعني معاك صاحبتك وابنها ولا حاجة ابنها انبسط لشلتاية كده ونفسه فيها هوا او لعبة لو انت كريمة هتجيبها له على طول فهو ده كرم ربنا اللي هتبص له قبل ما تطلبه يديهولك لو عاملك بكرمه لو عاملك بكرمه عشان يعاملك بكرمه لازم تبقى بتاع ربنا لازم تبقى راجل من اهل الله سبحانه وتعالى الكريم يا جماعة هو عطاء ملك خزائن السماوات والارض يستوي بعطاء عبد من العبيد يعني تخيلوا واحد كان عنده ثلاث عيال خمس عيال كل يوم الصبح المصروف يا بابا وبعد كده امهم تدخل وراهم مصروف الغداء والعشاء الراجل بعد شهر هيطق مش هيستحمل النظام ده تخيلوا ربنا كل يوم الصبح كم عصفورة بتصحى تفتح بقها وتقول يا رب رزقي كم نملة بتخرج تقول يا رب رزقي ودور على رزقها كم ترب بيتفرق في الارض دور على رزقه كم بني ادم في القارات الستة بيخرج يسعى على معاشه كم سمكة في كل محيط وبحر ونهر وترعة بتخرج تسعى على المعاش تخيلوا يا جماعة تخيلوا كرم الله وربنا بيحب العطاء سبحانه وتعالى وخد بالك ده بيدي على قدره مش على قدرك يعني ايه يعني انت كان يكفيك تمن كليه فعلا وعشر كبد وعين واحدة ليه عينين اتنين يعني وودن واحدة كفاية عليك قوي ورئة واحدة ليه ادك بكرم كريم تخيل بقى لو انت اقبلت على الكريم تخيل بقى لو انت رحت للكريم هيديك ايه تخيل انت بقى لو جاورت الكريم سبحانه وتعالى وعمرت بيوته وعبدته وقمت له اللي... تخيلوا يا جماعة يحصل لكم ايه الكريم سبحانه وتعالى عشان كده من الاسماء الجميلة اوي اللي انت لازم تعيش مع اسم الله الكريم من الاسماء الجميلة اوي اسم الله الاسم ده عالي اوي اسم الله الودود الودود اه اللي بيتودد ليك بنعمه نعم ربنا سبحانه وتعالى انا عايز اسال كل واحد في المسجد دلوقتي سؤال اخر مره قعدت بينك وبين نفسك حمدت ربنا على نعمه امتى انتوا عارفين يا جماعة الم... ال- الاجابة هتبقى مفاجأة لتسعين في من في المسجد عارفين امتى من ربع ساعة بعد صلاة المغرب معظم اللي في المسجد قالوا اذكار بعد الصلاة وحمدوا ربنا 33 مرة امال انا مش فاكر ليه ده انا ما افتكرت صحيح لانك قلت بلسانك مش بقلبك كان احد الدعاة مرة بيقول انا يعني كان ابتلي ابتلاء فالمهم ربنا فرجه له فحس برحمة الله فقال لا انا عايز بعد كل صلاة اقعد اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله فبيقول انا فوجئت ان انا بعد كل صلاة بقول الحمد لله 33 مرة لانك انت بتقول بلسانك ما بتقولش بقلبك يا جماعة ده انت لو واحد كنت مديون وهتتسجن وجيت سدد الدين بتاعك بتقول له انا جميلك ده انا انا عمري ما هنساه ابدا في رقبتي وربنا ممكن يكون عمل لك وسدد عنك الف مرة اكتر من كده وتنسى بعد خمس دقايق يا جماعة ده انت لو واحد جه شغلك وكان مشغل مثلا والدك قبل كده تقول له ده انا لحم اكتفي من خيرك وانت لحم اكتافك ولحم اكتاف ابوك وجدك وجدودك من خير ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ده انت لو واحد خلص لك مصلحة صغيرة بتقول له انا عاجز عن الشكر مفيش مرة كده حبيت تقول لربنا انا عاجز عن الشكر يا من الجحد مفيش مرة وانت بتقول الحمد لله عنك بكت مفيش مرة حسيت وانت بتقول الحمد لله انها خارجة من اعماق اعماق قلبك مفيش مرة احنا دايما نقعد نشتكي لبعض نشتكي ربنا للخلق مفيش مرة خرجت تكلم اصحابك والناس انت ربنا انعم عليك بايه قبل ما تكلمهم هو ابتلاك بايه ده احنا يا جماعة مقصرين في حق ربنا قوي انت ما حبتوش ما حبيتش ربنا انا عايز اكلمك عن نعم ربنا انت عايز ايه انا عايزك بس تمشي في الشارع كده انا عايزك تعمل جولة في المستشفيات دي ندخل مستشفى السرطان هتلاقي ال- اللي مستنين الموت ربنا يعافينا ويشفيهم بقدرته يا رب ادخل مستشفى الاطفال هتلاقي اطفال عندهم تخلف عقلي الحمد لله انا طلعت ذكي يا رب ادخل مستشفى الكبد هتلاقي اللي بيرجعوا دم يا الحمد لله يا رب على الصحة ادخل مستشفى الكلى هتلاقي العين وهو نايم على مركز الغسيل الكلى وكده يا ده ما يعرفش يشرب ميه ما يقدرش يشرب ميه ممنوع من شرب الميه الا نقط قليله الحمد لله يا رب ادخل مستشفى الطوارئ ناس متكسره ونايمه في السراير ادخل اي مستشفى من المستشفيات ادخل مستشفى الحروق ناس مدهونه مرهم في جسمها كله والاوضه مقفول نورها وعينيها بس اللي بتبرق من نص المرهم الابيض ايه ده يا جماعه ده مش عايز ما بتقولش الحمد لله انا عايزك تمشي في الشارع هتشوف ده شحات يا عيني وده يا عيني عامل قمامه غلبان قوي وانا طلعت باشا يا انا عايزك كنت داخل المسجد كده تبص للولد اللي اللي بيلف من العربيه ومشغل الاغاني على اعلى تقول الحمد لله على نعمه الهدايه يا رب انا عايزك لما ترجع بيتك وتيجي تاكل افتكر المليارديرات اللي ما يقدروش انهم يمدوا ايدهم على حته كنافه ياكلوها ملياردير عمل بوفيه مفتوح لناس كله قاعد ياكل وهو ما يقدرش يمد ايده على لقمه ممنوع قاعد يتفرج على ابوه اللي صارف عليها يعني انت لسه ما حبتوش طيب بلاش النعم الزهره خلينا في النعم البطنه انت عاوز ايه عاوز آه، تدوق 10000 خليه تذوق حطها لك في لسانك عشان تدوق كل حاجه عاوز تسمع 20000 خليه سمع وجهاز سمع في ودنك عشان تسمع كل حاجه تمام عايز تشوف 130 مليون خليه بصريه ملتقطه للضوء زي الكاميرات في كل عين عشان تشوف تمام التمام ما كان كفايه 30 مليون ما كان كفايه ما كفايه عليك نص مليون ليه تدي 130 مليون في كل عين كريم سبحانه وتعالى عايز ايه حران ربع مليون 3 مليون خليه عرق في جلدك عشان ترطب تفرز عرق بارد يرطب جسمك وحرك جسمك سقعان ربع مليون خليه في جلدك اول ما تحس انك سقعان تبعت للمخ تقول له لا هات لنا دم كتير دم كتير دم كتير عشان الدم يدفي الجسم فتحس انك متدفي لسه ما حبيتوش يعني عمل لك كل ده وانت ما بتحبوش مش حاسس انك بتحبه خالص عايزين يا جماعه نعم انت كنت ايه يعني من الحاجات الجميله قوي قوي انك تفتكر انت كنت ايه انت عارف حضرتك كنت ايه وعارفه حضرتك كنت ايه انت كنت نصين حضرتك يعني كنت نصين في يوم من الايام كلنا بلا استثناء كنت نصين نص بويضه موجوده لازم عشان توصل للرحم تعدي قناه طويله اسمها قناه فالوب البويضه لا لها رجلين ولا لها جناح ولا لها زعانف ولا لها زعانف ولا تعرف تمشي زي ما حضرتك كده اقول لك انت في اقصى المشرق لا ليك رجلين ولا ليك ايدين ولا معاك اي وسيله مواصلات والاكل اللي انت هتاكله والا تموت في اقصى الجهه الثانيه من الارض طب طب البويضه تعدي ازاي القناه دي ربنا خلق لها ملايين الايدين في جدار القناه دي كل ايد تستلمها تديها للايد اللي بعدها الايد اللي بعدها تستلمها بكل رفق وحنان تديها للايد اللي بعدها شوف ربنا حافظ عليك ازاي ملايين الايدين قاعده تسلمك تسلمك تسلمك وبعد كده النص التاني بتاع حضرتك كان حيوان منوي من وسط 200 مليون حيوان منوي قد عدد الوطن العربي كده يعني كان 200 مليون يخت منطلقين من قاره لقاره عبر المحيط ولازم انت اللي توصل بال 200 مليون وانت اللي ربنا وصلك 200 مليون عدد عدد الوطن العربي وطلعت الاول عليهم طب ما ممكن ربنا بقى اللي طلعك على 200 مليون الاول في يوم من الايام يطلعك الاول في مهنتك والاول في دراستك قادر ولا مش قادر قادر سبحانه وتعالى بعد كده اول ما النص بتاع حضرتك اتقابل مع النص بتاع حضرتك وبداوا يقربوا من بعض بداوا يراسلوا بعض رسائل كيميائيه كده وتكون لحضرتك او حضرتك تكونت خ- كائن وحيد الخلية اصغر من حباية الملح لما تيجي تتخيل منظره كده جواه لون من عينيك وعضد شعر راسك وشعر راسك هيقع وانت عندك كام سنة كل حاجة سبحان ربي سبحان الملك ازاي الكائن الحقير ده هو بقى البني ادم الرهيب اللي عنده قدامي ده اهو ازاي يا جماعه ازاي الواحد بيقعد يفكر ازاي ده بقى ده اقعد بص في المرايه كده يا رب ده انا شكلي معجزه لا هات كتاب تشريح واقرا ترتيبك من جوه يا رب ايه المعجزات دي غير المعجزات اللي بتحصل جوه خلاياك ازاي ده بقى ده عارف لما عماره كبيره تتبنى او حضرتك اتبنيت في تسع شهور جوه بطن والدتك بنفس الطريقه طوبه طوبه كل طوبه ليها العد تتحط فيه وكل طوبه ليها مكان تتحط فيه خطه اعجازيه الهيه من الله سبحانه وتعالى في تسع شهور اتكون لحضرتك مخ في 100 تريليون وصله كهربيه ما بين المخ وبعضه ما بين المخ والجسم مين اللي يعرف يوصل الوصلات دي كلها في تسع شهور اتكون لحضرتك قلب هيفضل يربط مدى الحياه لاخر لحظه من عمرك في تسع شهور اتكون لحضرتك شبكه عروق واورده طولها 40000 كيلو متر قد محيط الكره الارضيه كلها جوه جسمك في تسع شهور يا جماعه بتحبوا ولا لا بتحب ربنا ولا لا بتحب اللي عمل لك كل ده ولا لا يعني اللي ب- ب- اسمه ايه ده شارون محطوط على جهاز كده هو والملك حسين لما اتحط عليه الجهاز ده يعني من اخر ما وصل له العلم الحديث لما الكلى تقف والقلب يبوظ والرئه تقف يحطوا الانسان على جهاز الانعاش ده يفضل شغال كده لغايه ما يشوفه هو مات ولا ايه ولا ما ماتش اهو انت في ال- في بطن امك كان كلتك ما بتشتغلش رئتك ما بتشتغلش غير بعد ما تتولد قلبك لسه لسه ما ينفعش ان هو يشتغل ربنا خلق لك حاجه زي جهاز الانعاش ده اسمها المشيمه تقوم بكل الدور ده غسل كلوي وقلب وتنفس صناعي وكل حاجه انا عايز لو جبنا جنين من بطن امه حطناه على الجهاز اللي اتحط عليه شارون ولا الملك حسين يعيش قد ايه يا جماعه يا جماعه ده الجهاز ده بيتكلف ملايين وفي اليوم ممكن يدفع فيه في المستشفيات الخاصه الوفات في الحالات اللي زي دي انت نعمه المشيمه بس مديون لربنا فيها بقد ايه شوف حفظك ازاي سبحانه وتعالى شوف لسه ما حبيتوش برضه نكمل مع بعض نعم ما بتتقطعش نعم ربنا انت ممكن تصحي الصبح عايز تدخل الحمام تاخد دش وتروق على نفسك كده المايه مقطوعه طب مرة قال لك السما مقطوعة مفيش ولا النهر اتقطع النهاردة ممكن الكهرباء تتقطع طب مرة صحيت لقيت ان الشمس ما طلعتش فيها يا جماعة الشمس مقطوعة هتيجي امتى الله اعلم طب لو الهواء اتقطع دقيقة واحدة الكرة الارضية كلها تموت يا شباب وما بكم من نعمة فمن الله انا عايز اقول لك ان عينيك اللي بتبصي لي بيها الوقت دي من الله وودنك اللي بتسمعيني بيها الوقت دي من الله وكبدك اللي شغال جوه جسمك ده من الله وايه يعني يعني مش عارف مش حاسس انا بالكلام بلاش بلاش خلاص هنفترض ان في شاب ظريف وسيم لطيف كده راجل وكل حاجه بس ما حسوش حاجه جبناه الفيلا دي عجباك افخم فيلا خدها عايز عربيه احدث موديل حاجه zero اتفضل مفاتيحها ايه عايز عروسه اجمل عروسه تعجبك اتفضل عايز املاك خد الاطيان والفدادين دي الراجل اللي عمل للشاب ده كده لو في يوم من الايام طلب منه طلب والشاب رفض الناس هتمشي تتف عليه في الشارع صح طب انت الاغلى عندك عينك ولا الفيلا كبدك ولا العربية الاغلى عندك الفدانين ولا رئتك اللي بتتنفس بيها يعني ما بنتكسرش ربنا ليه ليه ما بنتكسرلوش انا عايز اقول لك ان ما فيش نعمه انت في حياتك هذه النعمه الا بسبب الله انت حضرتك عندك مخ ذكي جميل قوي من مين يعني من ربنا حضرتك بتفضل طول السنه تلعب طبعا وتروح هنا وتيجي هنا وما تذاكرش اي حاجه تيجي اخر يومين بمخك الذكي ده تذاكر لك سؤالين تدخل تجاوب مخك ده مين اللي اداهولك ربنا يبقى شهادتك من مين من ربنا لما الحاج كده مخبط داخل البيت ومعاه كيس اكل وكباب ومش عارف ايه قعدت تاكل ربنا يبارك لنا فيك يا حاج يا سلام يا حبيبي انت ما بتجيبش القصه من اولها انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا والرياح الشرقيه والشماليه والغربيه وتصرف الرياح والامطار دورات رهيبه حصلت في الطبيعه عشان الاكل ده يوصل لك وفي الاخر نسيت الف مشهد في مسلسل النعم وافتكرت المشهد بتاع الحاج وهو داخل عليك بكيس الاكل يا سلام يا بني ادم يبقى ايه ده يا جماعه وما بكم من نعمه فمن الله حبيته ولا لا ما- مين فيكم يا جماعه اللي لسانه الوقت بدا يشتغل الحمد لله الحمد لله الحمد مين فيكم اللي بعد كده لما يجي في الصلاه بعد الصلاه يقول الحمد لله 33 مره هيحس ان هو بيطلعها من قلبه مين فيكم يا جماعه ده كان ابن تيميه بي... بيسيب الدنيا خالص بالليل ويفضل ماشي لغايه ما يخرج من بين البيوت كلها ويروح الصحراء ويقول لربنا واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس في السر خالية ابقى انا وانت لوحدنا يا رب اقعد اكلم نفسي عنك وعن نعمك وعن اياتك وانا وانت لوحدنا يا رب احدث عنك النفس في السر خالية لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد يا رب ده انت في حاجات لما نفسي بتفتكرها تجاهك بتنسى الاكل وبتنسى الشرب وبتنسى نفسها يا رب يا رب ده أنا لما بفتكرك بنسى نفسي وبنسى الدنيا وبنسى كل حاجة انا محتاجها يا رب لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد الله شوف في الاثر ربنا بيقول لك ايه عبدي كل يريدك لنفسه وانا اريدك لي يا سلام يا رب انت مش عايز تبقى ربنا سبحانه وتعالى مش عايز تبقى ربنا طب السكة اللي انت ماشي بيها دي السكة اللي هتوصلك لربنا ولا انت عايز تغير السكة بتاعتك لازم نغير السكة بتاعتنا يا جماعة ده اسم الله ايه الودود الودود اللي لما تتدبر فيه تحب ربنا سبحانه وتعالى عايزين نتكلم في اسماء كده يعني سريعة بس جميلة اسم الله البصير مثلا البصير اه ايه اسم الله البصير يعني تخيل البني ادم عشان يشوف حاجة بعيدة قوي عايز تلسكوب طب عشان يشوف حاجة صغيرة قوي ميكروب مثلا لازم آه، ميكروسكوب طب لو عايز يشوف فيروس لازم مجهر الكتروني طب الله من فوق سبع سماوات انا مش هقول لك شايفني شايفني شايفك فين انت بتتكلم على قد مين ده نقطة المية اللي في البحر جواها ملايين الكائنات الله من فوق سبع سماوات شايفهم كائن كائن وشايف حركته سبحانه وتعالى لا لا برضه ده شايف اللي جوه الكائن واللي بيحصل جوه الخلية الوحيدة اللي بتكون جسمه سبحانه وتعالى يا من يرى مد البعوض جناحها ياه من فوق سبع سماوات شاف البعوضة في الصحراء كده وهي بتفرج جناحها لا مش كده بس في ظلمة الليل البهيم الأليالي هو ربنا مش زينا كده محتاج نور ع- سبحان ربي سبحان ربنا محتاج نور عشان يشوف الحاجة ويرى نياط عروقها في نحرها شايف الدم وهو ماشي في جسمها لا يا جماعة شايف الدم يا جماعة فكروا ده شايف كرات الدم الحمراء والبيضة وهي ماشية بدمها ده شايف جوه كرة الدم اللي بيحصل جوه الكرة نفسها ده شايف الذرات اللي جوه الكرة والالكترونات اللي بتدور حوالين ال- النواجه ده ربنا سبحانه ده البصير يبقى تخيل كده انا عايزك تعيش كده مع ربنا ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحالي النخاع العظم بتاع المفاصل الدقيقة بتاعتها يشوفها سبحانه وتعالى انا عايزك تعيش ازاي باسم الله البصير عارف تعيش ازاي انت عارف اما تروح بيتك كده انت عايز تعصي ربنا افتح هو ربنا السقف بيخليه ما يشوفكش لا انسى ان في سماء طب في سماء وسماء انسى ان في سماء طب في حجاب نور انسى ان في حجاب نور ربنا هو سبحانه وتعالى ربنا فوق سبع سماوات اهو سبحانه ولله المثل الاعلى ربنا اهو تخيل ان اللي انت لو بصيت كده هتشوف ربنا هتعمل ايه هتعيش ازاي هيبقى شكل حياتك شكله ايه اهو ده اللي هيحصل في حياتك لو امنت باسم الله البصير ده التغير اللي هيحصل في حياتك اسماء كتير قوي يا جماعه اسم الله القوي القوي ازاي عايز تعرف قوه اي دوله شوف قوه الجنود بتوعها قوه الجنود قوه جنود الله سبحانه وتعالى الريح جند من جنود الله ربنا اداله قوه لو قلبت تدمر بالاعصار بتاعتها الدول الجبال لو شئت لاطبقت عليه من اخشبين جبل واحد يقع على مدينه زي المنصوره يساويها بالارض قوة الارض حتة منها تتزلزل تفني دولة وتفني بلد قوة يا جماعة قوة جند الله سبحانه وتعالى انتوا عارفين يعني ايه قوة جند الله تخيل الله القوي ده بقى لما يقول لك لو انت قطعتني وحبتني واجتهدت في عبادتي كنت سمعه الذي يسمع به ها؟ وبصره الذي يبصر به في الاخر ويده التي يبطش بها اما ربنا يمدك قوة من قوته في مواجهة الحياة لو انت بقيت عبد ربنا يبقى تستفيد من قوة الله ولا لا تستفيد من قوة الله قد ايه انا عايزك تفكر معايا في اسم الله اسم الله ايه الرحيم مثلا الرحيم يا جماعة يعني ايه رأي؟ انا ما اقدرش اكلمك عن رحمة الله ما ينفعش اكلمك عن ايه في رحمة الله ما ينفعش انا هكلمك عن اثار رحمة الله يعني في الق- في القطب الشمالي في كائنات القطب الشمالي ده جو رهيب رهيب انا عايز اقول لك الرحمة اللي ربنا حطها في قلب الحيوان اثر من اثار رحمة الله في الارض الدب القطبي بيقعد اربع شهور في الشتاء بتاعهم بقى ده, ده الصيف بتاعهم نار ب- يعني حاجة تج- فريزر بالنسبة لهم فما بالك بالشتاء بتاعهم الشتاء بتاعهم يا جماعة اربع شهور ما بيتحركش من مكانه بقت شتوي تخيلوا ولاده الصغيرين دول ولاد الدبة دي هيموتوا من الجوع ف يعني يسلمهم الضرع بتاعها تسلمهم الضرع بتاعها يفضلوا يرضعوا منها اربع شهور وهي ما بتدقش نقطة اي طعام على الاطلاق لغاية ما تعدي الاربع شهور يكون نص وزنها راح ياه رحمة رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمة من الله نفس الموضوع بيحصل لكائن اسمه البطريق البطريق ده الام الحامل ب- بتمشي 120 كيلو في القطب الشمالي ليه عشان لو ولدت ابنها وسط الجليد ده الولد هيموت الجن هيموت تروح وسط منطقة كلها كده جبال محوطها عشان لما تضع الجنين بتاعها تضعه في منطقة متحوطة من العواصف الجليدية ويقوم جاي ابوه بعد ما تولده هي بتولد بيضة يعني حط بيضة مش مش جنين يشيل البيضة دي على رجليه ويفضل اربع شهور واقف بيها اربع شهور ما يعرفش ياكل ما, بيكل ما بيدوقش فيهم اي حاجة وما ينفعش ان هو يسيب البيضة تقع على الارض والا هتتجمد وهيموت ابنه يفضل اربع شهور في الوضع ده ما ياكلش وشوية لبن مخزنهم في كيس في جوه جسمه عينهم للجنين لما يفقس يشربهم له يموت من الجوع ويخس نص وزنه وما يدوقش منهم نقطة لغاية ما يتولد الجنين ويدهم له سبحان ربك شايفين الرحمة انا عايز اقول لكم ده رحمة ال- امال رحمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة رحمة ربنا اللي ما خلفش المديون المظلوم اللي حد افترى عليه اللي حد بيهدده اللي حصل يا جماعة رحمة ربنا واسعة لو انت حسيت يعني ايه الرحيم عمرك ما هتقنط ابدا ابدا مهما حصل لك لو الارض دي كلها وقفت في وشك لانك عارف يعني ايه الله الرحيم سبحانه وتعالى نتكلم عن اسمه احنا اتكلمنا عن القوي واتكلمنا عن الغني واتكلمنا عن الودود واتكلمنا عن الكريم واتكلمنا عن الرحيم ايه رايكم نتكلم عن الحفيظ الحفيظ يعني ايه الحفيظ البني ادم ممكن يكسب الحاجه بسرعه قوي بس يعيش طول عمره يحافظ عليها يعني الانسان ممكن ما يتعبش عشان يجيب الحاجه بس يتعب قوي عشان يحافظ عليها يعني ممكن واحد يكسب في صفقه مليون جنيه بس عشان يحافظ على المليون جنيه يفضل طول عمره يحافظ عليهم طب انت هتحافظ على ايه ولا على ايه هتحافظ على نفسك ولا كبدك من ال- الغازات اللي في الهواء ولا كلتك من الميه اللي بنشربها ولا هتحافظ على فلوسك ولا ولادك ولا مراتك ما تعرفش تحافظ على حاجه يا جماعة ده الواحد ممكن يقعد يحاول يحافظ على حاجة بيحبها وما يقدرش ممكن أم وأب عينيهم ل- على ابنهم 24 ساعة ويجي مرة الاب نازل ابنه يجي يسلم عليه من البلكونة يجري له الام واقع ميت قدام عين ابوه ده انت ممكن تركب ميكروباص لا انا هقعد جنب السواق وافوق السواق وهقعد في مكان امن ومش عارف اعمل ايه السواق بس يغفل ثلاث ثواني كل اللي في العربيه يموتوا ده ممكن يا جماعه واحد بيحافظ على صحته يروح الصيدليه يصرف روشته الدكتور يديله دواء غلط يروح فيها يعني انت مهما عملت ما تقدرش تحافظ على اللي انت عايز تحافظ عليه ابدا طب الحل ايه الحفيظ سبحانه وتعالى الحل اللي حافظ عليك وانت لسه حيوان منوي اللي حافظ عليك وانت في بطن امك في الف سبب انك تموت ما يقدرش يحافظ عليك الوقت ويحافظ لك على اللي انت عايزه يقدر بس بشرط ايه هو مين اللي يقدر يقوله ها احفظ الله يحفظك عايز ربنا يتولاك بحفظك احفظه سبحانه وتعالى وهو يحفظك سبحانه وتعالى اسم الله الحفيظ يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول بقدرة الله على الحفظ كان بيقف كل طلعة نهار وكل دخلة ليل يقول لربنا اللهم احفظني من امامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن ايه ده ايه ده كل ده حفظ شايفين يقدر يطلبها من حد تاني ما يقدرش في حد تاني يقدر يعملها له محدش لوران كابيلا الحارس بتاعه هو اللي قتله حاكم تاني لما جه اتضرب بالنار الحارس بتاعه طيب نزل تحت الكرسي قبله حاكم تالت اتقتل وكل الحراس بتوعه حواليه محدش يقدر ليك احتياجات مفيش بني ادم هيقدر يعملها لك مفيش غير الله اللي يقدر يعملها لك سبحانه وتعالى يا جماعة كفاية انه يحفظك من نفسك كفاية واحد يقول لك انا في حياتي ابتلاءات و... يا ابني ده انت لو ربنا عاملك بكل ذنب عملته انت المفروض كده سنة كل ذنب عليه عقوبة تخيل لو كل ذنب عملته الذنب ده نزلت عقوبته على دراستك والذنب ده نزلت عقوبته على صحتك والذنب ده نزلت عقوبته ايه ده هتعيش مش هتعيش امال ليه ما بتنزلش عشان ربنا بيشيل عنك كتير قوي سبحانه وتعالى اللي بيذنب ده عامل زي واحد ماسك مسدس نار وقاعد يضرب في نفسه نار يضرب كل معصيه بضربه نار يعني انا بعمل في نفسي كده اه طب ما بتقطعش ليه لان ليك اللي زي درع بيحميك من نفسك سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى بيحميك من ال... الهلاك اللي انت بتهلك بيه نفسك وبيشيل عنك سبحانه وتعالى حفظ الله سبحانه وتعالى اسم الله الحفيظ من الاسماء الجميلة اوي اسم الله الوكيل حسبي الله ونعمه الوكيل الوكيل ده انت لو عشت في ده, ده, ده, ده الاسم اللي سيدنا ابراهيم نجا من النار يا جماعه الوكيل تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قبل البعثة ماشي الصادق الامين راح الصادق الامين جه الصادق الامين دخل الصادق الامين خرج فجأة الكذاب المفتري دخل الكذاب المفتري خرج الكذاب المفتري راح الكذاب المفتري جه ايه ده وبعد كده الامر يتطور تخيل انت واقف كده وسط اصحابك بيتكلموا مع ربنا في الجامعه وكله بيتفرج عليك قام جاي واحد جاري من وراك وقام جايب مصارين بقره ولا جاموسه ولا وقام حاططها عليك وكله فوق بيضحك عليك والمصارين طبعا جواها دم وروث كل راسك وجسمك بقى الدم وروث تخيل المنظر يتطور الامر يمشي على رجليه عليه الصلاه والسلام 90 كيلو 90 كيلو على ارض لو انت مشيت عليها لابس درع في رجليك رجليك هتولع وسط شمس بتشوي الوشوش 90 كيلو يا جماعه وسط اراضي صحاري مليانه وحوش ومليانه جبال واماكن موحشه يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروح تخيل داخل مسجد حتتكم تكلمهم عن ربنا سيبوا عليك اطفال الحته جروا وراك يشتموك ويسالوك في الطوب ده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شوفوا بقى وهو واقف وراجع في وسط الكرب ده كله قفلت قفلت من كل ناحيه شوفوا وهو رفع ايده لربنا في الحديث اللي الالباني قال عليها انوار النبوه وبيقول لربنا الى من تكلني انت سايبني لمين الى من تكلني انا ماليش غيرك الى من تكلني على بابك يا رب الى من تكلني حد منكم صحى في الثلث الاخير من الليل رفع ايده وقال له الى من تكلني حد منكم وطر ربنا سجد له مره جاب ايده في التراب وقال له الى من تكلني يا رب ماليش غيرك يكبر كسر قلبي يا رب يا رب سيبني لمين يا رب انا ماليش غيرك لو ما فرجتش من بابك مش هتخرج يا رب انت رب المستضعفين وانت ربي المستضعفين لهم من غيرك والمنكسرين لهم من غيرك والام اللي ابنها بيموت قدام عينيها ليها من غيرك واللي جاله سرطان له من غيرك والمظلوم اللي الدنيا اتقفلت في وشه له من غيرك انت رب المستضعفين وانت ربي اذا كنت في كل حال معي فعن حمل زهدي انا في غنى لو انت الصاحب في السفر اشيل زاد ازاي لو انت الخليفة في الاهل اسيب لهم زاد ازاي ابو بكر راح في الهجرة مع رسول الله ما سابش لاهله حاجة يا جماعة اسيب لهم ازاي وربنا معاهم وربنا وكيلهم سبحانه وتعالى يا رب انا ماليش زاد في حياتي غير معيتك يا رب قول له كده قول له كده قول له الى من تكلني ده انا ماليش غير ده انا ماليش زاد في حياتي غير غير انك انت تبقى معايا يا رب تخيلوا يا جماعة اللي يعمل ربنا سبحانه وتعالى كده شايفين الدعاء الجميل قوي ده سيدنا ابو بكر الصديق جاب لرسول الله فلوسه كلها في الهجرة فالرسول بيقول له فماذا تركت لأهلك يا أبا بكر فقال له ايه تركت لهم الله تركت لهم الله الكلمة دي يا جماعة تزلزل القلب والله العظيم تركت لهم الله تخيل انك انت سايب بيتك كده قلت لهم انا مش سايب لكم فلوس ولا قرايب ولا- انا الملك بتاع البلد دي هو اللي مكاني سافرت ورجعت بتخبط على الباب مين انا فلان لا يا عم ارجع مش عايزينك مش عايزينك احنا ده احنا ما دوناش العز غير لما الملك هو اللي بقى ولي امرنا اما انت كنت ولي امرنا كنا ماشيين نزك احنا الاتنين مع بعض تركت لهم الله ساعات كده ممكن حد مننا مثلا خارج مشوار دعوه ولا حاجه وبنته ولا ابنه عيان مولع ومفروض يقعد جنبه ويروح بالدكتور ويجري بيه وتفاجئ ان انت راجع لو انت كنت وديته ل 100 دكتور ما كانش راق زي ما هو راق كده تركت لهم الله لما انت تعيش عشان ربنا يبقى تركت لكل مرض في جسمك الله وتركت لكل مشكلة في حياتك الله وتركت لكل ابتلاء في اهلك الله وتركت لكل عدو بيكب لك الله تدفعوا فيها كام دي تدفعوا كام يا جماعة عارفين الثمن قلبك يبقى بتاع ربنا لو قلبك بتاع ربنا يبقى انت خدت حرز تركت لهم الله الايه الجميله قوي قوي اللي اتقرت في صلاه المغرب في اخر الركعه الاولى والشيخ ابراهيم رجع تاني جاب في اول الركعه الثانيه فثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير انتوا واخدين بالكم من الكلمه احنا بنسمع ازاي يا جماعه يا- هو المفروض كان يقول رب اني لما ستنزل الي الخير فين الخير الخير فين ده جعان مشرد مهدد في امنه وفي رزقه سيدنا موسى يا جماعه كان في حاله يعني, يعني انت جربت الجوع قبل كده اه والله جربته جربته فين حضرتك والله خرجت بره البيت و... ورحت مشاوير كتير والمغرب روحت البيت المغرب ما كنتش فطرت روحت وانا ميت من جوع يا ابني مش دي جربت يا حبيب قلبي انك انت تبقى بقالك يومين ما كلتش ومعكش مليم تجيب لقمه ومالكش حد يديك شيلن تجيب بيه لقمه جربت الجوع ده اهو ده يا جماعه اللي في سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام روح تاني تخيلوا سيدنا موسى هو في الموقف ده كده بيقول يا رب انا عارف ان الخير نزل اني ليه ما انزلت نزل خلاص الفرج نزل وممكن انه نزل بس هو فين يا رب هو فين سيدنا موسى نزل له حاجة لا ما نزلوش حاجة امال جاله ايه فتاة بنت البنت دي كانت مفتاح الفرج والخير هو كان اول مرة يشوفها ده كانت البنت اللي لسه شايفها قبل ما ايه قبل ما يدعي ربنا يعني فعلا كان الخير نزل انا عايزكم يا جماعه تركزوا في الحته الخطيره دي يعني الخير كان نزل فعلا بس هو ما كانش عارف هو فين اما قال يا رب انا واثق فيك الخير جاله لغايه عنده يعني كل مبتلى ومهموم فيه كل وقت ان مع العسر يسرا يا رب يعني العسر اما نزل في يسر مع هو فين مش شايف ما ما انت شايف ليه يا حبيب قلبي لان ربنا ما جابهولكش لغايه عندك عايزه يجيلك ثق في الله يا جماعه عايزين نصدق ربنا عايزين نثق في ربنا عايزين نعيش عشان ربنا ده انتوا والله العظيم والله اللي هيجرب منا معامله ربنا هيندم على كل لحظه عاشها بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى عايزين يا جماعه نعيش في ثقه في اني لما انزلت الي تبقى كل واحد منكم موقن اللي لسه ما جالاش عريس انا موقنه ان العريس والله لا تفكر فيه وبيتكلم مع والدته بيقول لها عايزين نتقدم لفلانه بس اما اخلص المشوار الفلاني والمصلحه الفلانيه وانت قاعده متهيألك ان لا وهو جاي لك في الطريق استعجلك كده ليه خلي عندك ثقة في الله والشاب قاعد الوظيفة وممكن واحد صاحب شغل عايزك انت بزا او عقد الوقت في الخليج ربنا جابه عشانك انت رزقك انت وانت ما انتش عارف والدنيا مظلمة في وشك يا جماعة عايزين ثقة في الله نثق في الله نعرف ربنا عشان لما نعرف ربنا والله العظيم حياتنا هتتقلب هتتغير عارف يعني ايه تنقلب عارف الانبياء اما انقلب هتنقلب تماما هتبقى انسان تاني بس لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى اتكلمنا عن اسم الله الحفيظ واتكلمنا عن اسم الله اللطيف واتكلمنا عن اسم الله البصير واتكلمنا عن اسماء كتير قوي يا جماعه لسه في اسماء جميله قوي ايه رايكم في اسم الله العفو العفو يعني ايه العفو العفو هقول لك يعني ايه العفو مش في الغفور وفي العفو انا هقول لك لو انت اتغفر لك بس ما خدتش مرسوم ملكي بالعفو يبقى الفرق ايه بين انك انت يقف عنك ويغفر ليك يوم ما تيجي يوم القيامة والصحف كلها تتطاير هتجيلك صحيفتك في ايدك في ايدك لو انت مغفور ليك هتلاقي كل ذنوبك مكتوبة قدامك انا عملت كل ده تترعب طب لو انت معفو عنك صحيفتك بيضة ساعة ما تروح تتوزن على الميزان ذنب ذنب من ذنوبك هيتحط في الكفة بتاعت الشمال وبعد كده يتغفر لك لو انت من اهل العفو مش هيتحط حاجة اصلا لان مفيش حاجة ولا كأنك عملت حاجة ساعة ما تعرض على الله لو انت مغفور ليك بس يقول لك عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا اه يا رب وكذا يوم كذا اه يا رب وكذا يوم كذا لغاية ما تظن الهلاك يقول لك فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم طب لو انت معفو عنك ولا تتسأل عن حاجة ولا كأنك عملت اي حاجة متخيلين يا جماعة متخيلين يوم القيامة كده لما ينادى على اهل المعصية اللي زنوا يقوموا واللي سرقوا يقوموا واللي عملوا معصية كذا يقوموا واللي اتبعوا شهوتي وانت قاعد مرعوب خايف من المعاصي بتاعتك اما يتنادى عليها وتقوم لو انت مغفور ليك ممكن يتنادى عليك وما تتعذبش انما لو انت معفو عنك ولا كأنك عملت اي حاجة يعني ايه انا عايز اقول لكم ان العفو ده حلم كل مؤمن انا عايز كل واحد دلوقتي يا جماعة قلبه يتحرك هو بيقول اللهم انك عفو تحب العفو اي ملك لما بيمسك المملكة جديد بيحب ان هو يصدر مراسيم عفو مراسيم عفو. ليه بيحب العفو الملوك بتحب العفو طب ملك الملوك سبحانه وتعالى تحب العفو فاعفو عني اعفو عني يا رب ده انا ابقى خلصت خلاص يا رب ابقى من سبعين الف اللي بيدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب اعفو عني يا رب يا جماعة احنا محتاجين العفو المغفرة لوحدها مش هتطلعك لأعلى مقام لازم العفو يبقى عيب قوي قوي لما يبقى ربك عفو وبيحب العفو وما تاخدش منه مرسوم ملكي بالعفو مشكلة كبيرة قوي اسم الله العفو اسم عظيم اسم خطير لو انت فعلا عشت مع حلم ان نفسك يعفى عنك هتعيش مع اسم الله العفو من الاسماء الجميلة قوي اسم الله بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض هو ربنا بيقول بديع الايه الايه السماوات ده احنا كل اللي بنتكلم في الاعجاز والمجرات والمخلوقات ده سما واحده ما بالك بالست سماوات التانيين يا ترى مليانين ايه يا, يا, يا من ابيات الشعر اللي بتهز الواحد يعني وقلما الواحد يتاثر ببيت شعر يعني ال الشاعر لما قال لربنا لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك بيتكلم عن ربنا يعني بيقول لك ممكن اللي انت شايفه حواليك ده كله اصلا ولا حاجه في ملكوت الله ياه كل اللي الواحد لما بيشوفه قلبه بيتفطر ده ولا حاجه في ملكوت الله اي أيوة والله يا جماعه البني ادم اصلا كل ابداعاته ما حصلتش الا لما قلت ابداع الله الكاميرا تقليد للعين الكمبيوتر تقليد للمخ المروحية بتاعت امريكا دي المروحيات بتاعت الطيارات بتاعتها تقليد لنوع من انواع حبوب اللقاح بيطير من بلد لبلد بنفس الطريقة ده هيك والعالم الامريكي اللي عملها خد الفكرة بتاعتها من حبوب اللقاح ده هيك ده حتى لما ما بيشوفش نموذج يقلد عليه بيلبخ يعني ابرع مخرجي هوليود لما بيعملوا افلام الخيال العلمي والفضاء وغزو الفضاء والوحوش يجيب لك دايما مخلوقات شكلها وحش قوي ما عندوش تخيل انه يقدر يصمم مخلوق حلو اصلا ما يقدرش مش في امكانياته مخلوق عاجز عشان تعرف شوف الله لما خلق خلقك ازاي اعظم بقى الامكانيات في الدنيا تجيب لك شويه حاجات كده شكلها عبيط اصلا لو قعدت تفكر فيها كده بره الاندماج اللي انت بتبقى فيه في الفيلم تلاقي شكلها عبيط ويد... ولما يجيبوا لك المخرج بيحكي عن الفيلم وجايب لك الوحش بقى هو حته لعبه كده تقول ايه العبط ده هو ده اللي كان ضحكين علينا بيه في الفيلم فتخيلوا يا جماعه ابداع الله تعالوا بقى يا علماء مين اللي صنع ال- ال- ال- المخ الطبيعة طب مين اللي صنع الكمبيوتر انا مين اللي صنع ال- العين الطبيعة ومين اللي صنع الكاميرا انا شايفين الجحود شايفين جحود ابن ادم شايفين ربنا بقى بيتحدى ابن ادم بيقول له ايه بيقول له الذي خلق سبع سماوات طباقا تحف ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تدبر في النملة تنبهر تدبر في الحشرة تنبهر تدبر في الطير تنبهر تدبر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كله اعجاز كله ابهار فارجع البصر انت بصيت لا بص تاني لو سمحت هل ترى من فطور في اي نقص ولا اي مشكلة لما يكون واحد رايح يشوف عروسة مثلا واهلها خايفين ولا حاجة يقوموا معدينها من قدامه بسرعة كده شفتها يا ابني عجبتك يا ابني خبوها بقى قبل ما يشوف حاجة تضايقه ولا حاجة ويمشي ويسيب البيت طب لو هم واثقين منها شوية شوف يا ابني بص تاني بص تالت يا ابني لو عايز تقعد معاه مرة تانية وتالتة وانت حر يا ابني لانه واثق شوف ربنا بيقول لك ايه فارجع البصر هل ترى من فطور طب استنى ثم ارجع البصر كرتين بص كده وتاني تحت الميكروسكوب وبالتلسكوب وبعينك بص في خلق الله ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير تخيل كده انت بتروح منطقة خلوية النيل النسيم السماء السحاب منظر الشروق ولا الغروب تستمتع تخيل بقى لو انت رحت منطقة خلوية تخيل كده لو كان ربنا خلق لك السماء سودة والبحر ولا النيل احمر والشجر اللي حواليك ازرق اه، كحلي كده غامق والشخصيات بما فيهم حضرتك اخضر والغروب والشروق كروهات كده حاجات كده تخيلوا يا جماعه تخيلوا كان شكل الكون ده ايه شوف ربنا ابدع الكون ازاي يا جماعه ده في اماكن في المحيطات مفيش مخلوق شافها لو شفتها قلبك يتخلع من الاعجاز اللي فيها لمين ده يا رب؟ لم- لمين يا ابني البديع البديع اي حاجه هيعملها هتبقى ابداع هو بيعمل لك انت انت انت ده انت واخد مقلب محترم قوي في نفسك الله واخدين مقلب محترم في نفسنا وفي الناس والله يا جماعه البديع لعل واحنا قاعدين دلوقتي في جزيره في المحيط الهادي منظر غروب عليها الوقت لو شفناه قلبنا يتشق من كتر الانبهار ولا مخلوق على الجزيره ولا سفينه شايفه الجزيره الله سبحانه وتعالى هو الايه البديع سبحانه وتعالى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد يعني الاسماء كتير قوي يا جماعة واحنا عايزين نبدأ بقى ايه يعني نبدأ نتراجع بقى شوية يعني اسم الله مثلا القريب مثلا القريب يعني قلبك مفيش في حاجة كده لما تسمع اسم الله القريب عارف واذا سألك عبادي عني فايه فقل اني قريب فان طب ليه مفيش قل احنا دايما بنسمعها بس فكرت فيها لان مفيش واسطه بين العبد وربه طب ليه مفيش واسطه بين العبد وربه لان الواسطه دي فكرتها ان انا بيني وبينك مسافه ففي واحد اقرب ليك مني بيوصل الرسائل بيننا وبين بعض مين اللي اقرب ليك من الله مين ال- ده ربنا اقرب شيء ليك في الوجود كله تخيل انت عارف يعني ايه كلمه قريب عشان كده ربنا قال فاني قريب اجيب جاب كلمة قريب قبل كلمة أجيب لو كان كلمة قريب اتشالت ما كانش حد حس بحاجة طب ليه كأن ربنا بيقول لك انك لو استشعرت قرب الله منك وانت رافع ايديك وبتقول له يا رب ساعتها هتعيش هتعيش لذة الدعاء وهيستجاب دعائك لو انت فعلا حسيت يعني ايه قريب قريب يعني ايه قريب يا جماعه اقرب واحد ليا ده ده اكتر واحد عارف اسراري ومشاكلي واول واحد يقف معايا لو وقعت او حصل لي اي مشكله او زنق ده القريب يا جماعه القريب اللي بيقول لك انت اللي بعيد قرب كلا لا تطعه واسجد واقترب قرب قرب مني انت خايف مني ليه قرب من الله سبحانه وتعالى ده انت لو قربت منه هتندم على عمرك اللي راح وانت مش جنبك مش قريب من الله سبحانه وتعالى قرب من ربنا ربنا بيقول لك فاذا فرغت فانصب اتعب اتعب في ايه يا رب والى ربك فارغب اتعب عشان توصلي اتعب عشان تجيلي هات اخرك عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى ربنا اللي بيقول لك قرب سبحانه وتعالى فاني قريب اجيب الدعاء سلاحك اللي بتحارب بيه لو سلاحك وقع منك في معركة الحياة اي خطر هيجي يضيعك في لحظة يا جماعة ربنا بينزل لك كل ليلة في الثلث الاخير يقول لك اطلب لا والله يا رب مش عايزين حاجة اصل بكرة هنقف نتسلى على ابواب العباد عشان يقضوها لنا هم مش عايزين منا ده دي معاملة نعمل بيها ربنا يا جماعة يا جماعة انت رايح لموظف متعنت لو رحت لمدير الشغل الشغل الاول خلصت الموضوع معاه هتروح للموظف تخلص في ثانية انت مصمم تتذلل الموظف عشان يخلصها مش عايز تروح للي ما للي بيده نواصي الموظفين كلهم سبحانه وتعالى فعايزين نعرف يعني ايه اسم الله القريب القريب سبحانه وتعالى يعني في الاخر عايزين نعرف احنا محتاجين لربنا قد ايه قد ايه ربنا خلقك في رحم امك في ظلمات ثلاثة مفيش مخلوق يعرف ينفعك في حاجة في اللي بتحصل لك جوه ظلم محدش يعرف يعمل لك حاجة انت لما خرجت في الحياة برضه في ظلمات ثلاثة ظلمة الجهل ظلمة الفقر ظلمة العجز ولا مخلوق يعرف يعمل لك حاجة ليه لانه كله فقير وجاهل وعاجز كله زيك يعني الفقير هيروح للفقير يطعمه ولا العاجز هيروح يستعين بالعاجز ولا الجاهل هيروح يتعلم من الجاهل فتخيلوا يا جماعة تخيلوا احنا محتاجين له ربنا قد ايه سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم كلكم ولا واحد لا رئيس ولا حاكم ولا كلكم ضال الا من هديته جائع الا من اطعمته عاري الا من كسوته كل واحد منكم عاري جعان تايه الا اللي ربنا سبحانه وتعالى معاه يعني انت من غير ربنا ولا حاجة يعني الام اللي بتروح ت- تكشف لابنها عند دكتور يقولوا لها بعد شهر تدخلي تفضل قلبها متعلق شهر بالدكتور حرام عليكي حرام عليك قلبك يتعلق بالمخلوق للدرجة دي وقلبك ما يتعلقش بالخالق عشر الدرجة دي تخيل انك انت في بلد ماشي عريان جعان تايه قالوا لك الوحيد اللي يقدر يرفع عنك البلاوي دي كلها فلان يبقى عاقل اللي ما يروحش يمشي مع فلان مالكش غيره مالكش غيره كلكم عار الا من كسوت هو اللي كسكوه وهو اللي انت محتاجه في كل حاجة في حياتك يبقى عايزين يا جماعة نعرف احنا محتاجين له قد ايه تخيل امريكا كده طقط في دماغها احنا عايزين نعمل تكييف مركزي للعالم كله كله بفلوس العالم كله وامكانيات العالم كله مش امكانيات امريكا بس هنكيف الخط الاستواء كله وافريقيا والقارات الستة وكمان هندف القطبين في الشتاء والله لو انفقوا مال الارض كله وامكانيات وتقنية الارض كلها ما يعرفوا يكيفوا الارض ربنا بالشمس بس نور الارض بشوية هواء انما هم ما يقدروش عجزة يا جماعة عجزة يبقى اذا كان القادر هو الله والملك هو الله والطبيب هو الله والقو- والعليم هو الله والشافي هو الله تقف على باب غيره ليه اذا كنا الليلة اتكلمنا قد ايه اللي انت بتعبده قدير وقد ايه اللي انت بتعبده رحيم وقد ايه اللي انت بتعبده ملك ذو ملكوت وجبروت سبحانه وتعالى يبقى تعرض عنه ليه يا جماعة اوعى حاجة تعطلكوا عن ربنا اوعوا اوعوا حاجة تعطلكوا عن الله في حياتكم ابدا ابدا قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم اي مخلوق ما يمنعكش عن الله ابدا اوعى عاطفه في قلبك تجاه مخلوق تجاه صاحب فاسد ولا تجاه بنت ولا انت تجاه ولد ولا جاه. اوعى عاطفه في قلبك تمنعك عن الله اوعى شوف بقى ربنا بيقول ايه بقى كمان واموال اقترفتموها يعني فلوس تعبت عما جبتها ما جاتش بالسهل كده وكان نفسك فيها يعني مش مش ورثت مثلا وانت لا ده انت كان حلم حياتك تجيبها وجبتها واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها يعني مش مليون جنيه في البنك هتسافر وترجع تلاقيهم ناس لا ده تجارة لو قعدت في بيتك اسبوع تتاكل وتتسرق وتتنهب وتضيع منك وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها يعني ايه 99% لا 99% وتسعة من عشرة من الناس مش راضيين عن البيوت اللي هم ساكنين فيه مش راضيين بدليل اللي يمشي في شارع الفلل ولا يمشي في قصور المعادي ولا حاجه يقول اه انا نفسي اسكن في بيت زي ده يبقى مش راضي تخيل بقى واحد جاب كذا مليون بنى عماره من بره رخام والمدخل بتاعها مش عارف ايه والعماره كلها والشقق بورسلين وتحف وستاير ونجف و... وبوكيت و... تخيل بعد كل ده يقدر يسيب الب- مساكن ترضونها بذل عمره فيها ربنا بيقول لك كل ده تحت جزمتك لو ربنا نداك كل ده تحت جزمتك لو هيعطلك عن الله ان كان كل ده احب اليكم من الله لو ده احب اليك من مولاك الله من ربك يبقى تربص بقى اللي هيحصل لك اوعى حاجه تعطلك عن ربنا يا جماعه نفهم الوقت بقى ليه سليمان ذبح الخيل لما عطلته عن ذكر الله ونفهم الوقت يا جماعه ليه مشطت بنت فرعون شافت ولادها قدام عينيها بيترموا في النار وما تراجعتش عن موقفها الايماني قدام فرعون ونفهم الوقت يا جماعه هنفهم حاجه نفهم ليه ابراهيم حط السكين على رقبه ابنه وكان بيذبح فيه نفهم ليه اللي هيقف بيني وبينك يا رب مش هتعامل معاه غير كده بس انا ده التعامل مع ب- مع الحاجه اللي هتقف بيني وبين الا ربنا الا ربي الا علاقتي بالله الا اتصال قلبي بالله ده ده ده ده اخطر علاقه استراتيجيه في دنيتك واخرتك علاقتك بالله مش علاقتك بفلان وفلان وفلان علاقتك بالله يبقى اللي هيحدد علاقتك بالله تحت جزمتك خلصنا الموضوع الوقت يا جماعه يعني احنا الوقت كده تقريبا الموضوع خلص خلاص بس في الاخر انا عايز اقول لكل واحد فيكم مين فينا قرب ولو خطوة ولو حاجة صغيرة اتحركت في قلبه تجاه مقام كأنك تراه كأنك شايفه كأنك شايف ربنا العظيم سبحانه وتعالى مين فينا يا جماعة مين فينا قرب خطوة كده حد قرب حد حس أعظم مقام من مقامات الدين على الإطلاق هنحاول نقرب مع بعض إن شاء الله هنحاول نمشي مع بعض لغاية ما نوصل للمقام ده فعلا بإذن الله لأن لو عرفنا ربنا كل حاجة تتغير عبادتك هتتغير جربوا كده تسمعوا درس عن الله وتقوموا تصلوا بعدها ركعتين وشوفوا قلبك شكله ايه معاملتك هتتغير خلاص بقى الناس دلوقتي وحوش كله بياكل بعضه وبس هنبقى ملايكه ده كله بيعامل ربنا الراجل بيعامل ربنا في مراته والاخ بيعامل ربنا في اخوه والبنت بتعامل ربنا في جوزها وكله بيعامل ربنا يا جماعه كله تسامح ورفق وحنان وحب هنبقى ملايكه عايشين على الارض لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى حتى في الابتلاءات هتقول قضاء لا احب الي من بصري لو ابتليت في اي حاجه قضاء لا احب اليك من- عارف ربنا عارف مولاك سبحانه وتعالى لو عرفنا ربنا هنثبت البنت تقول لك انا هلبس النقاب طب واهلي طب وانا داخل على باب الجامعه طب لو دخلت الدكتور شافها ومش عارف قال لي ايه الواد طب انا هلتحي ولا انا هعمل ولا انا هلتزم ولا انا طب افرض مش عارف حصل ايه ولا افرض شبر ايه يا ابني ايه يا بنتي في ايه في ايه انتوا مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى انتوا مش عارفين مولاكم سبحانه وتعالى ازاي يا جماعه ازاي نخاف والله معانا ازاي يعني ده ربنا سبحانه وتعالى الكون ده كله كله في قبضته سبحانه وتعالى كل الكون ده بنقول اخره يبقى انت تخاف والله معاك ما ينفعش ابدا ابدا ابدا والله يا جماعه يعني يعني احنا كده وصلنا لنهايه الدرس وللاسف كان في اسماء عايز اتكلم معاكم فيها ولكن يعني ما- ما جاش ال- يعني احنا عايزين برضو الاخوات يروحوا بدري ان شاء الله فاحنا بس عايزين نلحق نوصي توصيات سريعه باذن الله سبحانه وتعالى ال- التوصيه الاولانيه احنا بنتكلم عن الله وعايزين نتكلم عن الله انا شخصيا مصر ان انا اتكلم عن الله يعني يعني اصرار باذن الله الا لو ربنا ما اذنش لحاجه من فوق مش بمزاج حد مننا ف يعني انا عايز يا جماعه الاسماء والصفات ورقه الاسماء الحسنى 99 احنا ان شاء الله هنوزع عليكم باذن الله ممكن المره الجايه ولا حاجه عشان نحفظهم ونحصيهم ونقعد طول ما احنا ماشيين في الشارع يا غفور يا الله يا ودود يا الله لما رحت حج ال- الحج اللي فات ده بفضل الله فيعني والواحد بيطوف كده يعني الواحد كان بيحب الطواف جدا تطوف مثلا مع كل صلاه ولا حاجه فانت عايز يعني اقول ايه في الطواف فجيه كده في صدري كده طب ليه ما اقعدش اثني على الله باسمائه وصفاته وانا بطوف ليه ما اقعدش اطوف كده واقول يا ولي يا الله يا عظيم يا الله يا جليل يا الله ليه يا جماعه ليه ما تمشيش وانت ماشي في الشارع تقعد تثني عليه ده افضل العباد عند الله يوم القيامه الحمادون اللي بيثنوا على الله تخيل لو قعدت تقول يا عظيم يا الله وبعد كده قمت له يا رب اشفيني يا رب عايز كذا يا رب يا رب اهديني يا رب عيني على خير من الليل هي- هيجيب لك يبقى اذا ال ال ال يعني يعني توصيه الدعاء هذه المره توصيه الدعاء ان احنا ندمن الثناء على الله باسمائه وصفاته في الصلاه واحنا ماشيين في الشارع في كل وقت كل وقت ندمن الثناء على الله سبحانه وتعالى آه، يعني عايز افكركم ان شاء الله باذن الله مساله قيام الليل يا جماعه قيام الليل العشاء ينتهي يومك العشاء تقفل محمولك تصلي العشاء في مسجد ما حدش يعرفك فيه يا جماعه يا جماعة لما تروح ت ت ت ت يعني تصلي ت- تنام لك ساعتين وبعد كده تصحى والملك متنزل تصلي ولا تقعد كلام فارغ و- وحاجة تفرغك كلها لا بتفيد ولا بتضر اللي بنضيع بيها الليالي بتاعتنا عايزين نتواصل بقيام الليل الوقوف بين ايدين الملك عايزين نجرب الاسبوع ده كده جدول عبادة كل واحد يعمل لنفسه جدول عبادة ويجرب كده يعني جلسة الضحى كده كأنك ترى شكلها ايه النوافل كده كأنك ترى شكلها ايه نجرب كده بقى نطلع بقى على وش الدين بقى نطلع كده في عباداتنا واحنا بنعامل ربنا في الركوع والسجود والذكر فيعني يا ريت الاسبوع ده يبقى كله عبادات لله ونجرب العبادة بقلب هيبقى شكلها ايه باذن الله سبحانه وتعالى آه، يعني انا عايز افكركم بس يا جماعة بموضوع صلاة الوتر صلاة الوتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر العلماء قالوا ايه ده يعني في فرض سادس غير الفروض الخمسة علماء قالوا لهم لا ده معناها ان صلاة الوتر لها نفس ثواب صلاة الفرض يعني لو وترتب ثلاث ركعات ليك ثواب المغرب وترتب خمس ركعات ليك ثواب مغرب وركعتين وترتب سبعة ليك مغرب وعصر او مغرب وعصر تخيلوا يا جماعة تخيلوا حد يضيع الثواب ده حد يضيع فضل ثلاث ركعات وتر وتربون كل ليلة بثواب ثلاث ركعات فرض فبنتواصى بصلاة الوتر بيننا وبين بعضنا ان شاء الله ويعني بذكر الاخوة ان الجزء الثاني من السي دي اللي هو امرأة من تراث خاص الجزء الثاني موجود برضو عند الاخت برضو بجنيه ونص زي ما هو بفضل الله سبحانه وتعالى الجزء الثاني من السي دي آه، موجود آه، بالنسبة للدورة العلمية الدورة العلمية يا جماعة هيبدأ امتحاناتها يوم الجمعة الجاية بإذن الله في الغالب يوم الجمعة الجاية ده ايه يعني هي هتخلص الحد ده او الاربع هي حد واربع كل اسبوع يا هتخلص الحد يا هيبقى كمان في مرة كمان الاربع يعني في الغالب حد واربع ان شاء الله آه، هنمتحن الجمعة الجاية ان شاء الله في العقيدة كتاب العقيدة في كتاب التفسير اسف كتاب التفسير سورة الحجرات آه، حفظ وتفسير طبعا مع حفظ الجزء ال 29 والاسبوع اللي بعده هنكمل امتحان باقي الدورة العلمية يعني في فرصة للي عايز يذاكر في فرصة للي عايز لسه ياخد ثواب ويحضر مجالس علم وياخد ثواب حجاته لسه في فرصة يا جماعة والثلاث جوائز الاولانية عمره باذن الله سبحانه وتعالى يعني الاسبوع ده الحد والاربع الجمعة الجاية العصر ان شاء الله عصر الجمعة الجاية بإذن الله هيبقى اول امتحان في الدورة العلمية آه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم يعني بس آه، في آه، مصحفين ثلاثة كده يعني مين ياخد المصحف ده اللي هي لا يرفع ايده ولا يروح فلسطين مثلا مين ي... لا بالراحه يا جماعه لو سمحت بالراحه خلينا كده مين ياخد المصحف ده وي... ويقرا الاسبوع ده من الاسراء لاخر القران يعني 15 جزء ايه الناس نايمه ليه طب اتفضل مين ياخد لا حبيب قلبي كل واحد مكانه يرفع ايده كل واحد مكانه يرفع ايده مين ياخد المصحف ده الناس مالها نايمه كده ليه يا جماعه من الاسراء لاخر القران بس 15 جزء طب انت عارف ها الركن اليماني هتقرا من الاسراء لاخر القران لا كفايه عليها 29 و30 بس بس تقرا خد يا حبيب قلبي ده البنت لا اقعدوا يا جماعه ما حدش حبيب قلبي يجي لغايه عندي اقعدوا بس مين يا جماعه ياخد المصحف ده مع ال- يا جماعه بس ثانيه واحدة. اقول بس انا عايز اقول ايه الجمعة الجاية يبكر الى خطبة الجمعة يعني مسجد التوحيد بيفتح من الفجر يروح هو من سبعة ونص تمانية بعد ما يغتسل ويلبس لبس جديد يبكر ياخد بكل خطوة ثواب سنة اجر صيامها وصيامها حضرتك طيب حضرتك قال القميص الازرق ايوه حضرتك هتلاقي الناس طب ثانية واحدة بس ثانية واحدة عشان خاطري مين ياخد المصحف ده ويقوم الاسبوع ده بجزء ونص كل ليلة الركن اليساري بقى طب حضرتك مين والاخ اللي معاه الجلابية برضه اللي وراه احنا عايزين الناس اللي ورا يا نواف ايه اه الناس اللي ورا ده بس ت- ت- ت- ت- توري نفسها بس احنا مش عايزين طلبات عالية يا جماعة قيام الليل بجزء واحد بس في الاسبوع طب الاخ اللي بالقميص الازرق ده طبعا تعيد في الصلاة مش يعني اتفضل يا رب. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب الاخ عمه مريض وفي المستشفى نسأل الله ان يعافيه ويشفيه يا رب قولوا امين اللهم امين مين يبكر لصلاة الجمعة يا جماعة العبادة الخطيرة ايوه الناس اللي بترفع ايدها دي ايوه الاخ اللي في الاخر اللي لابس قميص بصلي انت يا ابني بص كده، خد في الاخر عند العمود انت اللي جنب العمود ده ايوه خد يا حبيب قلبي اديله لي. مين ياخد ده ويحفظ الجزء 29 ويصلي بيه قيام ليل طب الاخ اللي عند العمود هناك ايوه انت ايوه انت خد الدين ده ما حدش خده ها ما هو ما خدوش ما عرفش ها تحفظ 29 قوم بيه طيب خلاص يا جماعه خلاص دي زجاجه زمزم زمزم مين ياخدها ويصوم اثنين وخميس لا لا لا بصوا ما فيش زمزم اثنين وخميس وقيام ليل كل اسبوع ما هو حضرتك ما انت حضرتك خدت بس يعني طب حضرتك بس حضرتك خد حضرتك خد الركن اليماني اللي هناك يا جماعه طيب هي دي اخر ازازه لان الناس النهارده متحمسه تعبديا طب خد ع- انت على ايه بقى هتعمل ايه لا انا ما قلتش صوم اثنين وخميس وهتقوم كل ليله بجزء طب حضرتك اتفضل اتفضل هتعمل ايه بقى طب اتفضل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم ارض عنا اللهم اصلح لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا يا الله زكي لنا نفوسنا يا الله ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعنا على قيام الليل اعنا على الصيام والقيام اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم اطحر اليهود اللهم انتقم من اليهود اللهم انتقم من اليهود والامريكان اللهم امنع قلوبنا بالايمان اللهم صب الايمان على قلوبنا صبا صبا اللهم امنع قلوب شباب المسلمين بالهداية يا رب العالمين تولى امورنا تولى امورنا اشرح صدورنا ثبت قلوبنا اغفر اغفر ذنوبنا طهر صحائفنا اجعل اسعد ايامنا يوم لقائك نسألك الشوق الى لقائك نسألك لذة النظر الى وجهك الكريم يا الله انت رب المستضعفين وانت ربنا الى من تكلنا الى من تكلنا الى بعيد يتجهمنا ام الى عدو ملكته امورنا يا رب ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي يا رب لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون أمن خلق خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. الله أكبر بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله